انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
حبة أخلاق تدينا جمال عمره ما يروح حبة قيم تدينا عطر دايما ريحته بتفوح حبة مبادئ تدينا قوة وروح جمال المظهر دايما ظاهر لكن جمال الروح بيسحر قلوبنا وعقولنا فحبة محبة حبوب تزود المحبة حبة وتحلي أيامنا بحبوب كلها محبة
حبة محبة مع داليا الجوهري كل يوم أربع الساعة 11 الصبح على تسعينات اف ام
صباح المحبة وحلقة جديدة من حبة محبة على تسعينات اف ام ومعاكم داليا الجوهري عاملين ايه في الحر الفظيع ده يا رب تكونوا كلكم بخير وطيبين وفي احسن حال ان شاء الله يا رب بتوحشوني جدا جدا النهاردة حباية جديدة من حبوب المحبة حباية النهاردة بقى بيقولوا عليها ايه بيقولوا ما يريد الناس منا ما ينام الناس عنا لو سكننا باطن الارض لكانوا حيث كنا إنما همهم أن ينشروا ما قد دفنا حباية النهاردة هي حباية الفضول حباية غلسة قوي بصراحة يعني الفضول ده من الحاجات اللي, اللي سيئة جدا وفي نفس الوقت كويسة جدا إيه بقى معنى الفضول؟ الفضول هو الحاجة اللي ما فيهاش فايدة تدخل وتطفل آه، الشخص في الحاجة اللي مش ملوش فيها الناس الحشرية كده اللي بيبقى عندها فضول إنها تعرف آه، عايزة تعرف كل حاجة عنك كل حاجة شغلة بالها قوي باللي ملهاش فيه الفضول هو الرغبة المفرطة في معرفة الحاجة معرفة الحاجة دي بقى حلوة قوي لما نكون عايزين نعرف فضول المعرفة يعني نبقى عايزين نعرف عشان نتعلم نحسن آه، يبقى عندنا معرفة في فضول إيجابي وفي فضول سيء جدا وسلبي جدا ومؤذي كمان جدا مؤذي للأشخاص اللي احنا بنتحشر في حياتهم والله مؤذي للناس الحشرية كمان لأنهم مضيعين حياتهم في حاجة يعني ملهاش أي لازمة لو شغلوا بالهم بنفسهم وبحياتهم هي- هتبقى الدنيا أحسن من كده بكتير خلينا نقول ان ان الناس الحشريه دي بتبقى حاطه دايما عينها عليك انت رحت فين وجيت منين وعملت ايه اسئله كتيره جدا بت بتشغلهم وبتدور جواهم عايزين يعرفوها ال- الفضول هو شغف بمعرفه حاجات كتيره قوي الحقيقه هو ده بتبقى حاجه حلوه قوي لو متوجه صح انما لو متوجه بقى في فلان وعلان ومين جاب ايه وراح فين وصرف كام وإيش- قسط دي ولا كاش ولو قسط يا يا جاب فلوس قسط منين ولو كاش برضو جاب فلوس الكاش منين يعني حاجه غريبه جدا انت ما انتش سالم منهم باي حال من الاحوال انت كده كده مرصود الناس دي بنسميهم ابراج مراقبه كده قاعدين راصدين كل تصرفاتك وتحركاتك ومصاريفك ومروحك ومجيك وسفرك مش انت بس بيبقى ك- ناس كتير قوي شغلاهم فدول بيبقوا يعني متصنفين كده انهم ناس اشقياء شقوا نفسهم بانشغالهم بحياة غيرهم والله لو قعدوا شغلوا نفسهم بحياتهم لا هتلاقي الدنيا ألطف بكتير وأهدى بكتير كل واحد كده يتشغل في حاله ما يتحشرش إلا لما يطلب منه في نوع من الناس الحشرية دي بتبقى عايشة دور المنقذ يعني هي عايزة تساعد وعايزة تنقذك وعايزة تنصحك وتلحقك وعندها كده إيه، إحساس كبير بالمسؤولية تجاهك وبالتالي بتلاقيها محشورة في حياتك عشان تبقى عايزة تلحقك وتساعدك النية حلوة بس يعني النتيجة ما بتبقاش حلوة في كل الأحوال لأن هو إحنا ما بنتحشرش في حياة غيرنا ولا نتدخل فيها ولا حتى نساعد إلا لما هم يطلبوا آه، ممكن نبقى عارفين العلاقة قريبة قوي فبنساعد واحنا عارفين ان اللي قدامنا ده مش هيتضايق ومن غير برضه ما نتحشر يعني مش لازم نضغط على الناس ان احنا نعرف حاجات هم مش عايزيننا نعرفها اللي عايز يقول حاجة هيقولها ليه انا اقعد احرق وافرك واسال فلان واجيب علان واتطقص من هنا واسال من هنا قصص غريبة والناس عايشة في دوامة كده عجيبة جدا عشان بس تعرف أخبار غيرها وتراقبهم وتلاقيهم عاملين شبابيك معينة كده يرصدوا بيها تحركات الجيران مثلا إيه مين دخل عنده مين مين خرج من عنده مين مين جاب إيه جاي شايل حاجات كتير لا اشترى إيه قصص غريبة جدا وبنشوفها للأسف في كل الناس اللي حوالينا أو مش في كل يعني في مج... معظم الناس اللي حوالينا بقت حشرية قوي وشاغلة بالها بحياة الآخرين ده بقى النوع السيء جدا من الفضول آه خلينا نطلع آه فاصل وأفكركم بسؤال آه الحلقة آه للأسف النهاردة آه مفيش آه فيديو لأسباب برضو تقنية ولكن إن شاء الله الأسبوع الجاي ربنا يسهل كده ويكون الفيديو شغال معانا فهنتظر إجاباتكم وحكاياتكم من خلال التواصل على 014278994 أفكركم بالسؤال الفضول كلمة أول ما بنسمعها بنتضايق تفتكر ممكن يكون في فضول إيجابي وإزاي بتشوف الفضول ده يبقى إيجابي مستنية إجاباتكم بعد الفاصل
مالكم ومالنا سقسوا على احوالنا اش كسبنا وش جرالنا يسقسى عليكم الخير كلمة وفي حالنا بيكم على بالنا لخذلنا خبالنا في الدنيا ربي كبير نشوف في العين في العينين باينة كذبوني فاكم عينا حلكم اختير كم الاحباب اللي في قلبيك ساكنه الضربه تجيك ماكنه حسد وتنبيه شبيكم لاباس انسونا ما فيها باس لطف عيونكم رصاص تدمر الدنيا تدمير لتعيشوا مع تحطموا وتخلي وتراس مرة سبع الواس تموتوا كي تشوفونا بخير شبيكم لاباس انسونا ما فيها باس لطف عيونكم رصاص تدمر الدنيا تدمير لتعيشوا مع تحطموا وتخلي وتراس مرة سبع الواس تموتوا كي تشوفونا بخير كان البغض شبيكم مع مية عينيكم ملاح انا فيكم ما لقيت لها تفسير اخلاقكم داري بيكم معرس ستر عليكم قد قلوبكم عاطيكم فيكم ما زال يصير عطينا الثقة غلطنا في حساباتنا نويتوا تدمروا حياتنا ما احسنتوا التدبير وحسبتونا حتى على ضحكتنا دعاوي الوالدة حماتنا وبرضاها نطير شبيكم لاباس انسونا ما فيها باس لطف عيونكم رصاص تدمر الدنيا تدمير لتعيشوا مع تحطموا وتخلي وتراس مرة سبع الواس تموتوا كي تشوفونا بخير شبيكم لاباس انسونا ما فيها باس لطف عيونكم رصاص تدمر الدنيا تدمير لتعيشوا مع تحطموا وتخلي وتراس مرة سبع الواس تموتوا كي تشوفونا بخير مالكم ومالنا سقسوا على احوالنا اش كسبنا وش جرالنا يسقسى عليكم الخير كلمة وفي حالنا بيكم على بالنا لخذلنا خبالنا في الدنيا ربي كبير
لسه معاكم في حبة محبة على تسعينات اف ام وكنا بنتكلم عن الفضول والحقيقة جبت لكم أغنية بقى بالتونسي يعني احنا مش عارفين نقولها للناس ازاي خليكم في حالكم أغنية لباسة خالص والله يعني آه، مش عارفين الناس هتفهمها بقى ولا لأ يا رب كده آه، كل واحد يكون في حاله لان الحقيقه اللي ما بيبقاش في حاله وبيبقى في حالك ده بيبقى صعب قوي بيبقى قاعد راصد كده كل تحركاتك وتصرفاتك آه، اكيد النيه مش سليمه يعني تفتكروا ال- اللي قاعد باصص لك في كل تحركاتك ومسخر وقت كبير قوي من مجهوده وحياته عشان بس يشوف انت بتعمل ايه تفتكر هيعمل ايه بالمعلومات دي ليه بيجمع عنك معلومات اساسا يعني انا متخيله ان النيه استحاله هتكون سليمه وده نوع من انواع التجسس اوقات كده احنا بنعمل حاجات بنبقى مش متصورين قوي انها بالدرجه دي من السوء او الحرمانيه ولكن خلينا نقول إيه انه ولا تجسسوا ده امر من عند ربنا فان احنا نقعد نبص على بعض وخلي بالك بقى ما هو انت اللي بيقعد يبص عليك ويشوف معلومات ده اكيد بيقعد يحكيها مع حد فهتلاقي سيرتك متجابه طول الوقت ده جاب واشترى وطلع وعمل وسوى وراح وجه وسافر وس... قصص قصص عماله تتقال عليك وده برضه امر تاني من ربنا ولا يغتب بعضكم بعضا وتلاقي طبعا في وسط الكلام ده بصي بقى ومعرفش دفع مهر كام وجاب ايه ودفع ايه ما انها مش حلوه ما مش عارف ايه وما انها كذا كذا لقيت نفسك كمان بت ب- بتقعد تغلط في الناس وتسخر منهم وبرضه ده امر من ربنا لا يسخر قوم من قوم بتتجر بقى لمشكله كبيره قوي انت عمال من مشكله لمشكله عمال تقع في كميه غلطات ملهاش حل بصراحه والموضوع ابسط من كده بكتير احنا مالنا اللي جاب جاب واللي سافر سافر واللي ما سافرش هو حر يعني قصص ملناش دعوه بيها خالص والله فرحنا لحد بحاجه بنبارك له وبنفرح معاه مش هنفرح معاه ولا هنفرح له ما يهمناش بقى نعرف عنه حاجه يعني متهيالي الواحد لو عاش في حاله الدنيا هتبقى الطف بكتير جدا جدا الفكره بقى ان في نوع من الناس بيقعد يجمع عنك المعلومات دي ويبقى طبعا عارف بقى انت واقع في مشكله مع مين مين من اعدائك مين معرفش ايه ويبتدي يديهم المعلومات دي مش بيبقى بس تجسس ده بتلاقيه كمان ممكن يكون بيسجل لك المكالمات او ياخد الرسائل ويصورها يعني بيخ- بنخش حقيقي في مشاكل وغلطات كبيرة قوي قوي مش بنعرف نخرج منها بسهولة يا زي ما ربنا برضو قال يحسبونه هين وهو عند الله عظيم فمش المفروض أبدا إن احنا نفضل بنعمل الغلطات الكتيرة دي وشايفين انها عادي يعني انا بعرف بس اخبارهم ايه المشكله يعني ما انا بقول لفلان يعني يعني هم عملوا ايه ولا سووا ايه والحقيقه بقى ان احنا برضو بندي فرصه للناس دي يعني احنا بنساعدهم بشكل او باخر فكره صورنا اللي محطوطه على السوشيال ميديا إيه، واحنا بناكل واحنا بنشرب واحنا بنسافر واحنا بنتفسح واحنا بنشتري هدوم احنا حاطين حياتنا كلها على المشاع على السوشيال ميديا وبالتالي الناس بقى سهل عليها قوي والله يعني بيستقصوا كده زي ما قال قيس دلوقتي في الاغنيه بيستقصوا علينا من غير ما يتعبوا خالص بلا اي مجهود احنا بنديهم كل المعلومات وبنديهم الصور كمان بنديهم كل حاجه فبنوريهم ان احنا عايشين حياه يعني نستحق ان احنا نتحسد عليها ما بنوريهمش ابدا الوحش بقى يعني احنا بنوريهم كل الحلو فدي مشكله لان هما يعني الناس دي بتبقى نفسيتها مش تمام وعلى فكره ده علم النفس اثبت الكلام ده اثبت ان الناس اللي بتتدخل في شؤون الاخرين وشغله نفسها بيهم قوي دول عندهم نقص شديد جدا شعور بالنقص عفوا وعندهم آه، يعني بيبقوا غير اسوياء آه، نفسيا فدي آه، يعني ربنا يعافينا ونحاول كده ان احنا نجتهد ان احنا ما نستصغرش ال- الغلطات اللي احنا بنعملها اللي بتجرنا لغلطات كبيره جدا واللي بتبقى ان ربنا سبحانه وتعالى مدينا امر مباشر ان احنا ما نعملهاش لانها بتجرنا لغلطات اكبر وبتخلينا ناذي ناس ما عملولناش اي حاجه غير ان هم عايشين حياتهم وبس يعني ما بيعملوش اي حاجه لان الناس اللي بتقعد تعمل الحاجات دي احنا بنحط عينها عليها الناس الحشريه بتحط عينها عليها بتلاقي انهم آه، ما بيشغلوش بقى نفسهم بحياه غيرهم والا ما كانوش آه، فضلوا يتقدموا ويبقوا عايشين حياه لطيفه ومستمتعين بيها وبالتالي بتستفز الاخرين انهم يقعدوا يبصوا ايه اللي في حياتهم ده فدي من المشاكل الكبيره قوي ولازم نبقى عارفين ان مش كل نوايا الناس حلوه فاحنا برضو نحافظ على نفسنا قوي مش لازم نقعد نحكي احنا بنعمل ايه ونسوي ايه مش لازم نحط صورنا في كل حاجه يعني نراعي برضو ان احنا نقفل على نفسنا شويه الخصوصيه تقريبا اتعدمت على وسائل التواصل الاجتماعي دي وبالتالي الناس كلها بقت داخله جوه حياتنا من غير حتى ما يكلمونا ولا يسالونا ولا يعرفوا عننا اي حاجه هما بس يخشوا صفحة الفيسبوك كده ما شاء الله يعرفوا الدنيا وما فيها مين راح ومين جه ومين اتخرج ومين اتجوز ومين خلف قصص وروايات هيطلعوها من جوه الفيسبوك ده فيعني نخلي بالنا قوي وما احنا بنستمتع بحياتنا مش لازم نقعد ننشر صور يعني دي حاجه ما بتبقاش لطيفه جدا لانه ممكن الناس كمان تكون عينها وحشه يعني هو قاعد يبص عليك عشان يحسدك هو من جواه مش تمام ومش سليم وقاعد آه، مستكتر عليك كل حاجه في حياتك وبالتالي قاعد متابع كل تصرفاتك وشايفها كتيره قوي عليك وبيحقد عليك آه، في نوع من الناس بيبقى عايز حياتك دي ليه هو هو مش شايف النعم اللي عنده هو شايف النعم اللي عندك انت وبس فدي بتبقى مشكله كبيره قوي مش احنا مش ضامنين نوايا الناس دي كلها فيا ريت ان احنا نقفل على نفسنا شويه بحيث ان المتطفلين والحشريين ما يدخلوش بقى جوه حياتنا قوي كده ويبقوا قاعدين فيها اكتر مننا والله خليني اقول لكم ان في كتاب اسمه الفضول وده اتكلم بقى عن الفضول بكل اشكاله قبل ما نتكلم عن الكتاب افكركم بسؤال الحلقه وافكركم ان النهارده مفيش آه، لايف فيديو وبالتالي هنتظر اجاباتكم من خلال التواصل على التليفون آه، السؤال كان بيقول الفضول كلمه اول ما نسمعها بنتضايق حقيقي هي بتضايق الفضول من الكلمات اللي بتضايق جدا تفتكر ممكن يكون في فضول ايجابي وازاي انت ممكن تشوفه ايجابي مستنيه تواصلكم آه، على 00427 894
شغلين بالكوا ليه بغرامنا وعايزين منا ايه مش فاهمة لقينا الحب يوم قدامنا وهو الحب كان يوم جمعة شغلين بالكوا ليه بغرامنا وعايزين منا ايه مش فاهمة لقينا الحب يوم قدامنا وهو الحب كان يوم جمعة يا ناس انا عندي بني أدم أكيد من حق أحب من إمتى ده كان الحب زاد ونعيش إزاي لولا أنا عدى سنين على غياب وبحلم أعيش اللحظة ديا سيبونا بحالنا ليه الأذية كفاية كلام وكرام هفضل احب فيه ومصرة دي فرحة ازاي اعيش من غيرها وعمري بحاله ليه انا حرة وهمشي السكة دي لاخرها هفضل احب فيه ومصرة دي فرحة ازاي اعيش من غيرها وعمري بحاله ليه انا حرة وهمشي السكة دي لاخرها يا ناس انا عندي بني أدم أكيد من حق أحب من إمتى ده كان الحب زاد ونعيش إزاي لولا أنا عدى سنين عليا وبحلم أعيش اللحظة ديا سيبونا بحالنا ليه الأذية كفاية كلام وجرام يا ناس انا عندي قلب بني ادم اكيد من حق احب من امتى ده كان الحب زاد ونعيش ازاي لولا انا عدى سنين عليا
لسه معاكم في حبة محبة على التسعينات اف ام وكنا بنتكلم عن حباية الفضول وقد ايه انه ممكن يكون من الحاجات السيئة جدا جدا وممكن يكون من الحاجات المهمة جدا آه معانا اتصال نقول الو الو السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذ محمد عامل ايه أه اهلا بحضرتك يا استاذه داليا كل سنه وحضرتك طيبه وأنت وراديو لسه حافظ.
التسعينات FM كله كلكم طيبين وانت طيب يا رب وفي احسن حال ان شاء الله دايما ربنا يبارك لك يا رب ودايما ب- والله العظيم موضوعات حضرتك جميله قوي قوي قوي يعني ربنا يخليك يا استاذ محمد قول لي بقى ايه رايك في الفضول آه رايي في الفضول آه هو حضرتك طبعا حاجه سيئه قوي قوي قوي قوي اه آه، و- وفي نفس الوقت آه، انت حضرتك سالت سؤال مهم قوي قلت هل ممكن يبقى فيه فضول ايجابي ده هرد على حضرتك فيه بس الاول نتكلم على الفضول السلبي اتفضل آه، ح- الناس حضرتك آه، اللي هم بيستخدموا الفضول السلبي عايز اقول اللي هو الفاضي بيعمل قاضي دول ايوه بيبقوا ناس عندهم فراغ كبير في حياتهم تمام فالفراغ دوت مخليهم عايزين يعرفوا اخبار الغير ويعملوا فيها المصلحين الاجتماعيين وطريقه حلهم للمشاكل ما بتبقاش بطريقه علميه ده معلش.
بيعملوا مشاكل كتيره قوي ممكن يبوظوا آه، حياه أيوة.
الناس عارفه اللي بيجي يكحلها يعميها اه فعلا ايوه لان هم حضرتك لما بيجي يحلوا المشاكل بيحلوها من وجهه نظرهم ان هم وبيك... وبي... ما بيقدروش يفهموا ان كل بيت ليه طريقته وكل واحد ليه اسلوبه فبيحلوا مشاكل من وجهه نظرهم هم من وجهه نظرهم هما مش عارفين ايه الظروف وما بيبقوش عارفين كل حاجه هما بي... بيحكموا من بالظبط.
من الصوره اللي هما شايفينها بس من بره هم عايزين اه يعني ايه آه يعملوا زي ما قلت حضرتك فيها المصلحين الاجتماعيين بدون علم ب- آه، ب- دي حقيقة.
يعني بيعيشوا في عايزين دور يحس- المنقذ.
يحسسوا ان هم ليهم قيمه في الحياه عن طريق آه، آه، ان هم يعرفوا مشاكل الاخرين ويعملوا فيها اللي هم بيحلوا المشاكل دي لكن هم حقيقه بيبوظوها بيبوظوا الدنيا خالص ده اللي بيبقى عايش في دور المنقذ اه بالظبط وبيبقوا كمان في ناس عايزه تعرف إيه إيه إيه بس تخش على انها بتصلح لكن عايزه تعرف اخبار الغير وتقعد بقى تحكي مع ال... مع الايه مع الاخرين شفت أيوة.
دي مش عارف حصل لها ايه اللتتين بقى وشفت دي حصل- اللت ايوه وعلى فكره ما بيبقى الستات بس عشان ما اظلمش الستات لا، بقى في حقيقي.
رجاله كده كمان هو كان زمان الستات بس بس دلوقتي لا انا يعني لا.
هي ظاهره لا ستات ده دلوقتي ورجاله الرجاله كمان الرجاله دلوقتي كمان يعني- حقيقي اه اه اه الرجاله كمان لما بقى بييجوا يتدخلوا كمان عايزين يحسوا نفسهم ان هم ايه فو- بيبقوا يعني من جواهم يعني حاجه واللي بي واللي بيظهروه من كلامهم بس بطريقه الكلام بتفهمي برضه ب- الواحد بيحس بيبقى ممكن بيبان عايز طبعاً، آه.
يولعها اكتر بيبقى عايز عشان يولع لو حقيقي.
عشان كده لو اتنين متجوزين انا بنصح اي اتنين متجوزين قال لك حكما من اهلها وحكما من ايه؟ من, من اهله اهله اه فمش اي حد كده يتدخل مش اي حد لا طبعا وعايز مش اقول اي حد للناس الفضولين دولت ضع الخلق للخالق ياه يعني- ده هم بعد ما بيقطعوا فروة الناس يقولوا دع الخلق للخالق ملناش دعوة بحد بعد ما آه، يكونوا خلاص و- والله العظيم برافو عليكي ده بعد ما بيع... عايزين يعرفوا كل حاجه ويعرفوا ده ده التفاصيل يكونوا بهدلوه احنا و... ويخربوها يقولوا احنا مالنا احنا احنا كان أساساً قصدنا مالناش دعوة.
خير اه كنا بنساعد
برافو اه فعلا بالنسبه بقى حضرتك ال... آه، آه، الايجابي بقى ايجابي الفضول ايوه الايجابي الفضول الايجابي ده اللي احنا بقى اتكلم عليه اولا آه، الاب والام مراقبتهم للطفل وفضولهم على كل التفاصيل دي هي بقى الحاجه الايجابيه لانهم بيربوا اه لا ده ده واجب ده مش فضول بقى ده ده تتبع و... ومسؤولية الفضول على طبعا التليفون اه بتاعه اه لازم مثلاً.
يبقوا عارفين كل حاجة آه.
طبعا اه بالظبط بس إيه- والله إيه- برضو لحد سن معين يعني انا مقتنعه ان لحد سن معين احنا طيب.
بنعلم ولادنا وهم صغيرين قوي وبعد كده آه، بنسيبهم وهم لازم يعرفوا الصح والغلط لوحدهم بنراقب من بعيد بقى ما بنتدخلش قوي ولازم يبقى طيب.
ليهم خصوصيتهم برضو ز- زي اوروبا كده بعد سن مش قوي معين كده.
خلاص مالناش دعوه بيه مش قوي كده مش قصدي قوي كده
لا مش في البنات انا قصدي في لا, مش- لا بنات في ولا الشاب.
اولاد مش قوي كده الصراحه يعني لا.
هو الواحد بيعلم بس آه.
وهم صغيرين بيراقب طيب.
كويس عشان بس ي- يقوم يعني ويحط طيب.
تاني يبين ايه الصح والغلط ولكن انا عندي قناعه شديده جدا ان اول ما بيكبروا مثلا ويبقوا في اعدادي او حاجه خلاص ليهم خصوصيتهم ويبقوا عارفين بالظبط.
ان هم يميزوا الصح والغلط لان احنا مش قاعدين معاهم على طول نراقبهم هم لازم هم طيب.
يختاروا الصح والغلط تمام الفضول برضو الايجابي ان انا برضو من وجهه نظري مش عارف ده برضو هيتسمى فضول ولا لا اللي لما آه، آه، مثلا صاحب شركه يراقب كل الموظفين اللي عنده
يراقب ده- الموظفين لا دي مش لطيفة يراقب حركة العمل ماشي لا ايوه انا قصدي آه.
الكاميرات والحاجات ديت يعني آه، بحيث يراقب كان اداء آه، يعني عشان خاطر اداء الشغل يبقى افضل اه مش مش م- م- فضول بقى في حاجات شخصيه او حاجات زي كده انا شايف ان الفضول الايجابي اللي احنا ما نخشش في حاجات شخصيه للاخرين لا طبعا واللي انا عايز اقوله برضو هربطه بال... بال... باللي هو ال- الفضول السلبي اللي انت لو شخص اصلا يعني يتقال عليه برضو بالطريقه بقى العلميه لايف كوتش راجل مش داخل حته اللي انت بتصلح من الاخرين بحته الفضول فقط لا بحته فعلا اللي انت ده علم واللي انت حابب فعلا ان انت تشوف الاخرين في احسن صوره آه.
الناس هي اللي هتيجي تحكي لك بالظبط مش كده هي- وهو بناء على بالظبط.
الثقة المبنية بقالها سنين والمواقف المتاخدة يعني بنختار الأشخاص اللي ندخلهم في حياتنا ونبقى واثقين فيهم ونعتمد عليهم مش أي حد طبعا وإحنا اللي بنطلب هم مش بيتدخلوا لوحدهم بالظبط اه. آه، انت لو شخص آه، آه، لكل ب- يعني ايه صاحب اللي هو الناس الحشريه اقول لهم انت لو شخص الناس شايفينك كفاءه او اللي انت شخص فعلا امين على اسرارهم هم اللي هيجوا لك فبلاش هيجوا من انت نفسهم.
تتغفل على ش- على شخص يعني.
صحيح لا ده على الخلق التطفل ده الفاضل.
من الحاجات السيئة جدا ومتشكرة جدا لمداخلتك يا أستاذ العفو يا محمد فندم.
وإحنا بننتظرك بقى كل حلقة شرف ليا شكرا الشرف لحضرتك.
لينا يا مع فندم السلامة.
شكرا مع السلامه الحقيقه زي ما استاذ محمد قال في فضول ايجابي وفضول سلبي السلبي هو ان احنا نقعد نتابع الناس و... ونتابع كل تصرفاتهم ونتصيد الاخطاء عشان ننشرها ونقول شفت يبقى انا شايف ان فلان ده كويس والناس كلها بتشكر فيه اتصيد له غلطه واقول ده بس اخلاقه يا والناس كلها فاكراه حلو ومحترم ومعرفش ايه وابتدي افضحه ودي برضو من ضمن الحاجات اللي الرسول عليه الصلاه والسلام حسنا عليها وقال آه ان احنا ما نتتبعش عورات بعض من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ودي بقى مصيبه شوف بقى لو ربنا اللي قاعد عشان يشيل ستره عنك ويكشفك هتبقى مصيبه مش هتقدر تسد والله فيعني من الافضل ان احنا خلينا في حالنا ودع الخلق للخالق زي ما قال كده استاذ محمد بس مش دع الخلق للخالق بعد ما نقطع فروه الناس ونجيب سيرتهم مع كل الخلق ونفضحهم وعملوا ايه وسووا ايه يعني ممكن يكونوا هم مش حابين حد يعرف اي حاجه عن خصوصيات حياتهم خلينا نقول عن الفضول الايجابي الاول انه زي ما قلت لكم كده في كتاب لالبرتو مانجويل وهو مسميه الفضول بيقول ان الفضول ولد مع الانسان الاول واستمر كدافع لاستمراريه الحياه على الارض فتخيلوا ان الفضول من غيره استمراريه الحياه كانت هتبقى من الحاجات الصعبه قوي آه، ولا كان هيبقى فيه تطور ولا فيه اكتشافات ولا اختراعات يعني لو ما كانش الانسان عنده فضول وحب للمعرفة ما كناش وصلنا لحاجات كتيرة جدا في حياتنا وبالتالي الفضول المعرفي ده من الحاجات الأساسية جدا وده الفضول الإيجابي والبناء والناجح والمطلوب والمميز وكل حاجة المفروض كلنا يبقى عندنا فضول للمعرفة نتعلم ونعرف ونكتشف بتلاقي الطفل من وهو صغير بتديله اللعبة يبتدي يفكها عايز يشوف ايه اللي جواها وده حاجة يعني إيجابية جدا جدا ومهمة جدا لأن هو بيبتدي يفك ويعرف دي بتركب ازاي وبتشتغل ازاي بتمشي ازاي بتطلع صوت ازاي أسئلة كتيرة قوي جوه دماغه بيبتدي هو يفك, يفك اللعبة بنفسه عشان يعرف دي يكتشفها وبالتالي اكتشافنا للحياة واكتشافنا للموارد اللي مديها لنا ربنا والنعم واستغلالها كل ده حب معرفة وفضول مهم جدا لاستمرارية الحياة على الأرض وبتلاقي إن الفضول كمان هنا مش للإنسان فقط لكل الكائنات انت لو جبت قطة وقدامها علبة مقفولة ولا كيس هتلاقيها داخلة جوه الكيس تشوف فيه ايه فهو يعني في فضول بتبقى عايزة تعرف ايه اللي جوه حب للمعرفة برغم ان القطة بالذات بتبقى خايفة جدا بتمد ايد وتبعد راسها وبتبقى مرعوبة ولكن برضه فضولها وشغفها للمعرفة هو اللي بيحركها انها تعرف ايه اللي جوه الكيس ده فالفضول من الحاجات الأساسية جدا لبقائنا على الحياة والاكتشافات والاختراعات اللي كلنا وصلنا لها دلوقتي واللي هي مفيدة جدا بالنسبة لنا يا ريت كلنا يبقى عندنا الفضول المعرفي الإيجابي ده ونبعد عن إن احنا نتحشر في حياة الناس لأن عدم التدخل في شؤون الآخرين ده واجب علينا مش كرم مننا كلنا ما نحبش إن حد يتحشر في حياتنا ولا إن احنا نتحشر في حياة حد آه، يا رب كده يبعد الحشريين عننا ومستنياكم الأربع الجاي إن شاء الله وحباية جديدة من حبوب المحبة